بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كما ذكرنا حبر هذه الأمة رضي الله عنه ووقفنا عند القول ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه التقوى والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم الليلة بمشيئة الله نستكمل عرض هذه القصة قال وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها بمجرد ما هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدأ يميز يعني سبع سنين ثمان سنين بدأ يميز بمجرد ما وصل لسن التمييز ماذا فعل رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا حتى ان القائلين يقولون انه لازم الرسول عليه الصلاه والسلام ملازمه العين لاختها او ملازمه الظل لصاحبه ملازمه شديده جدا وهذا يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالاطفال في السن البدايه سن التمييز من سبع سنين ثمان سنين يهتم الرسول عليه الصلاه والسلام بالابناء الصغار ويقربهم ويدنيهم ويهتم بتربيتهم صلى الله عليه وسلم فلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ كان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ يعني بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن يتوضأ ماذا كان يفعل هذا الغلام كان يبادر بإعداد ماء الوضوء يجهز بسرعة الماء الذي سوف يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وهذا يبين مدى قرب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم بل ومدى فهم عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه عنده مثلا سبع سنين ثمان سنين لكنه بيميز لكنه يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فبمجرد الإشارة بل ليست هناك إشارة النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالوضوء يهم أن يصلي يريد أن يصلي بمجرد ما يرى تحركات الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الرغبة إلى الصلاة ماذا يفعل؟ يبادر ويجري ويعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ ونرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الماء لم يقل له أعد مثلا ماء الوضوء ولكنه تركه هو الذي يأتي بهذا الماء فالمربي لا يطلب المربي لا يسأل لا يقول لتلاميذه هاتوا كذا افعلوا كذا ولكن التلاميذ هم الذين يهمون بما يريد المربي أن يفعله فبمجرد يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيأتي له بماء الوضوء وهذا أيضا فيه جواز خدمة أهل الفضل والعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يجلس معه لماذا؟ ليخدمه يجلس معه ليخدمه وبمجرد الإشارة بمجرد ما يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغبة في الصلاة أو الرغبة في الوضوء تجد الماء يأتي إليه سريعا مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم تجد في قوله لازمه ملازمة العين لأختها يعني عبد الله بن عباس كان بيجلس عند أهله كم ساعة يجلس عند أهله وكم ساعة يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ملازمة العين لأختها يبقى كان بيقعد عند أهله قد إيه وعند الرسول عليه الصلاة والسلام قد إيه فين اكتر ها تفتكر فين اكتر كان بيقعد فين اكتر عند النبي عليه الصلاه والسلام اكتر يقول ملازمه العين لاختها ملازمه شديده تجد ان الاباء والامهات يضحون بابنائهم يضحون بابنائهم يعني يذبحوهم لا لا يفعلون هذا ولكن يرفعون قدر الأبناء كيف يرفعون قدر الأبناء يدفعونهم إلى المعلم يدفعونهم إلى المربي انت تقول لابوك انت مستغني عني انت بعتني انت رميني في الجوامع يا ريت ابوك يرميك في الجوامع يا ريت نلاقي اللي يرمي عياله في الجوامع لاننا نحتاج الى ان يربى الابناء في بيوت الله تبارك وتعالى هذه الام وهذا الاب عندما ولد لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه حملته امه الى النبي صلى الله عليه وسلم انظر الحرص على ملازمه الرسول عليه الصلاه والسلام سواء هو رضى ام لم يرضى الام والاب كل منهم يحرص على ان يكون هذا الابن ابن بار بهما وهذا الابن يخدم هذا الدين وينفع هذا الدين وينفع نفسه بعد ذلك فالام تحمله منذ ولادته الى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يصل الى سن التمييز تدفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلازمه ملازمه العين لاختها ما قالتش بقى ابني حبيبي وينام في حضني والفرشه اتدفى وال... لا لا لا لا تنظر الام الى هذا ولكنها تنظر الى نعيم المستقبل تنظر الى المستقبل وكيف لا وقد صار عبد الله بن عباس حبر هذه الامه اعلم هذه الامه بالحلال والحرام في سن يسيره وعمر قليل اصبح بهذه الدرجه وهذا المستوى الرفيع تخيل لو ان الاب او الام لم يدفع احد منهم ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يصل ابن عباس رضي الله عنه الى هذا القدر وهذا الشان ما كانش ممكن يصل في اطفال كتير جدا لم يخالطوا الرسول عليه الصلاه والسلام كما خالته عبد الله بن عباس ففاز عبد الله بن عباس بهذا المجد مجد التقى ومجد العلم ومجد القرابه وكذلك مجد الصحبه انظر حبر هذه الامه واعلم هذه الامه بالحلال والحرام وتفسير القران بل ونال دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمه والعلم والفهم انظر هذا لملازمته للمربي والمعلم صلى الله عليه وسلم فكان يعد له ماء وضوئه اذا هم ان يتوضا ويصلي خلفه اذا وقف للصلاه ويصلي خلفه اذا وقف للصلاه اين كان يصلي عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام طيب هل هذا هو مكانه الطبيعي يعني هو الصحيح ان هو يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده يقف بعيد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لا صح ان هو يقف خلف النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان طفل حتى لو كان طفل صغير يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسنحكي لكم انه في مره النبي صلى الله عليه وسلم اوقفه بجواره خدوا وقفوا بجواره فماذا يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخنس يرجع يتقهقر ويقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتلو عليكم الآن ولكن هذا يدل على أدبه رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الرجل خلفه ويوقف الطفل أيضا خلفه عبد الله بن عباس كان لسه في سن التمييز يعني تسع سنين لسه مميز فكان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وكان يصلي خلفه تجد أن الصلاة هي زاد المربي الصلاة هي زاد المربي المربي لابد أن يهتم بنفسه لابد أن يرتقي إيمانيا فيهتم بالصلاة أي صلاة هذه هل كانت الصلاة فريضة كانت صلاة فريضة مم. لا لم تكن فريضة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة في بيته وإنما كان يصلي النوافل كان يصلي قيام الليل كان يتهجد كل هذا كان في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويعلم العلماء الربانيين والمربين في هذه الأمة أن يكون لهم زاد وهذا الزاد هو قيام الليل هو صيام النهار هو ذكر الله تبارك وتعالى هو قراءة القرآن هذا الدعم وهذا الزاد لابد أن يكون لدى المربي حتى يظهر أثره على من تعلمه وعلى من تربيه فإذا كنت أنت ممن يتلون كتاب الله ومحافظا على ذكر الله عز وجل بالطبع من تربيه سيكون له هذه الخصال وهذه الميزات هيكون حريص على كتاب الله عز وجل حريص على القيام حريص على الصيام كما تفعل أنت هو يفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وليس وحده يصلي بل ويجعل عبد الله بن عباس يقف خلفه يصلي معه فالمربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة المربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة يعني إيه؟ يعني إذا كان المربي يصلي لا يصلي ويترك هذا لم يترك عبد الله بن عباس هو جاهز له الماء ملوش خلاص اقعد انت استريح ملوش انت نايم او سهران طول الليل استريح شويه ونام لك حبه لا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي ويق- ويجعل عبد الله بن عباس بجواره أو خلفه يصلي معه فالمربي دائما يصطحب من يربيه معه في الطاعات هنصوم بكرة نقول للشباب معانا يلا بينا نصوم بكرة نحفظهم للصيام غدا لأننا نصوم جميعا سنقوم نقول لهم جهزوا نفسكم بكرة إن شاء الله هنصلي قيام فالشباب يستعد لصلاة القيام يستعد للصيام خلي بالكم بكرة إن شاء الله هنخرج نزور المقابر ونتصدق على الفقراء ونزور المستشفيات ونفعل ونفعل يبقى عنده تأهيل يحوش قرشين عشان يطلع ينفقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى والمربي يصطحب من يربيهم لا يقول لهم افعلوا افعلوا وهو يجلس في بيته ينام تحت ال- الوسادة أو تحت الفراش الدافئ لا لابد ان يفعل معهم ما يفعله او ما يامرهم به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويامر بل ياخذ بيده عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويجعله بحذائه في الصف بجواره في الصف ويصلي خلفه اذا وقف للصلاه يصلي خلفه اي المواقف افضل لمن يتربى انت تتربى اي الاماكن افضل لك ان تكون خلف المربي ام امام المربي ام بجوار المربي هم؟ اي الاماكن افضل بجواره ها خلفه خلفه فيش حاجه قدامه خالص لا قدامه لا خلفه الافضل انك انت تكون خلفه لانك اذا كنت خلفه ايه الفوائد بقى هتشوف كل حاجة سوف ترصد جميع حركاته وتحركاته ونبراته وكلماته كل شيء حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ومن خلفه كان يرى اضطراب لحيته في قراءته في الصلاة يعني هو بيقرأ مثلا في صلاة سرية فالذي يقف خلفه يرى اضطراب لحيته يعني انت بتتكلم في سرك وانت ملتحي لحيتك تتهز ولا ما تتهزش تهتز اللحية لو كنت صاحب لحية كبيرة يعني ولسه اصحاب اللحى الصغيره تكبر ان شاء الله. المهم ان احنا بنقول انه لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي فكان يرى من الخلف اضطراب لحيته. هذا الذي وراءه الذي رأى، لكن اللي جنبه هيشوفه؟ مش معقول بقى هو بيصلي يبص له كده؟ لا ما مش كده هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لكن ما يبصلوش كده في الصلاه فالذي يقف بالخلف يرى افضل يرى جميع ما يفعله المربي يتعلم والوقوف خلف المربي فيه الادب فيه الادب لانك تتلقى منه وتتعلم منه وهذا انفع لمن يتعلم فكان يصلي و- آه، وكان يصلي خلفه اذا وقف للصلاه يصلي خلفه اذا وقف للصلاه هذا معناه انه كان منضبطا وكان يسمع ويطيع لامر النبي صلى الله عليه وسلم حيثما اوقفه كان يقف والانسان كما ذكرنا اذا كان خلف المربي فهو يتبع اثاره يسمع ما يقول له وينتهي عما ينهاه عنه فانت خلف المربي يعني تتبع اثار هذا المربي وتادبا ايضا معه ويصلي خلفه اذا وقف للصلاة ويكون رديفه إذا عزم على السفر لو ان المربي مسافر او النبي صلى الله عليه وسلم مسافر فيكون رديفه اذا هم بالسفر يكون رديفه يكون معه على دابه واحده يكون معه على دابه واحده انظر الى قرب ال- آه، ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يصطحبه معه ويجعله خلفه على الدابة يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الحال كيف يتعلم ابن عباس رضي الله عنه تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام سيسير هذا المشوار الطويل وهو صامت لا يتكلم ولا في حوار أكيد في السكة في حوار في كلام مع أن ابن عباس ورا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وابن عباس يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأنت خلف المربي تنتفع تستفيد تتعلم ويصلك صوت المربي مسألة أخرى السفر السفر فكان يسافر مع المربي ويسافر مع معلمه فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزم على الزف- السفر جعله رديفه يعني خلفه إذا عزم على السفر وهذا أيضا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنه أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وقت ممكن أكبر وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسافر مش يقول له طب خلاص سافر وتيجي بالسلامة إن شاء الله مستنيك أنا هنا لا يسافر إذا أتيحت له الفرصة يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا قضيت أوقاتا طويلة مع المعلم مع المربي لا شك أنك تنتفع وفي الأسفار لا شك أن هناك نفع كبير إذا سافر المتربي أو المتعلم مع معلمه فإن هذا فيه نفع كبير وأحيانا يكون في بعض الأضرار انك انت تتمسك بكمين مثلا ولا اي حاجه من دي تبقى طبعا تبقى تنظيم سري يبقى مشكله في هذه العصور يعني الضيقه لكن الاصل انها فيها منافع كثيره وحتى لو حصل برضه فيها منافع حتى لو حصل برضه فيها منافع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وكان يكون رديفه إذا عزم على السفر يعني برضه حريص أنه يكون خلفه في الصلاة ابن عباس حريص أنه يكون خلفه في السفر حريص أنه يكون خلفه ابن عباس رضي الله عنه لم يفكر أن يكون أمامه تأدبا معه تأدبا معه لم يفكر أن يكون أمامه وهذا معناه أنك لا تحاول أن تتقدم برأيك امام راي معلمك اذا كان مثلا معلمك له راي مذهب معين له قول في مساله معينه انت لا تخالفه امامه لا تخالفه أمامه. لا تقول له فلان الفلاني يقول قول غير قولك هذا ليس من الادب مع المعلم ولكن كنت انت تعرف قول اخر انت خلاص تعلمه واسكت عليه لكن لا تبارز معلمك بالقول الاخر يعني في مجلسه هذا من الادب قال ويكون رديفه اذا عزم على السفر هنا الصحابة بيكونوا حريصين جدا على الاستفادة من الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته حتى غدا له كظله من شدة الملازمة أصبح زي إيه؟ زي ظله الظل بيفارق الإنسان ممكن الظل يفارقه ممكن في وقت ضيق قوي بالليل مثلا ضلمة في أوقات نادرة يعني ملازمة أصبحت شديدة جدا حتى غدا له كظله يسير معه النصار في أي مكان يروح معه أي مكان يروح معه ويدور في فلكه كيفما دار يدور في فلكه كيفما دار هكذا يجب أيضا على المتعلم أن يدور في فلك معلمه ومربيه كيفما دار يعني إذا قال له بعض التوجيهات بعض الإرشادات ماذا يفعل من يتعلم ياخذ الإرشادات يضرب بها عرض الحائط ولا ينفذها ويتبعها ويلتزم بها يلتزم بهذه الإرشادات وهذه التوجيهات ويدور في فلكه كيفما دار فاتباع المربي أو المعلم الصالح وطاعة أمره والتأدب معه مسألة مهمة جدا في قضية التربية حتى غدا كظله يسير معه النصار هذه كما ذكرنا فيها شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الملازمة طيب ما قيمة كثرة المتابعة وكثرة الملازمة لما تتبع إنسان كتير وتلازمه كتير وتقعد معاه كتير ماذا يحدث ايه اللي ممكن نستفيده من كثره جلسات بعضنا مع بعض تخيل كده مثلا لو في خمسه سته اخوه مختلفين في وجهات النظر وبعدين قعدوا مع بعضهم فترات طويله كل شويه يقعدوا يشربوا شاي مع بعضيهم ويتغدوا مع بعضيهم ويتناقشوا مع بعضيهم ما الذي يمكن ان يحدث مين يقول لنا ايه اللي ممكن يحدث ممكن يقنعوا بعض ممكن يقنعوا بعض جميل جدا ايه تاني تزداد ما بينهم المحبه والالفه يتطبع كل واحد بطبع الاخر ايه تاني ها تذوب الخلافات والفوارق في وجهات النظر مش كده؟ كل الخمسه دول كانوا لهم وجهات نظر مختلفه، كل واحد له وجهه نظر، لكن مع كثره المناقشه والجلوس والمحاوره والمداوله اقتربت وجهات النظر وذابت وجهات النظر وتبوتقت وجهات النظر في بوتقه واحده فاصبحت وجهه واحده. وهنا تدرك أهمية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التقائه بأصحابه مع خطورة اللقاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع خطورة اللقاء لقاء في غاية الخطورة يعني الدولة كلها تحاربه وتحاصره قريش تحاربه وتحاصره وتراقبه بأدق المناظير ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لماذا؟ هناك تذوب الفوارق هناك تذوب العصبيات والقبليات هناك تذوب المفاهيم وينطبع كل واحد منهم بالمفهوم الجديد بالدين الجديد بالعقيدة الجديدة هناك يدخل الرجل بروح ونفس ووجه ثم يخرج بنفس أخرى وروح أخرى ووجه آخر يتغير تغير كامل عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة ليست كعتبة داركم ولا كعتبة مسجدنا هذا لا الذي يتخطى هذه العتبة ويدخل هذه العتبة فقد تغير تغيرا جذريا الذي يدخل هذه الدار قد تغير تغيرا جذريا دخل في بوتقة انصهر وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أهمية اللقاء أهمية اللقاء ولذلك لا تفرط في لقائك بإخوانك لابد أن تلتقي بإخوانك حتى لا تكثر المشاكل وحتى لا تزيد الخلافات في وجهات النظر لكن إذا أردنا الاقتراب في وجهات النظر والتلاحم في الأفكار والمفاهيم لابد أن نكثر من لقائنا بعضنا ببعض حتى غدا له كظله بقوا أكنهم حاجة واحدة كظله يسير معه الناصار مفيش خلاف في وجهات النظر مفيش تعارض عمرنا ما شفنا الإنسان بيمشي كده وظله يمشي في الاتجاه التاني حصل؟ عمرك مش ممكن هكذا الإنسان من شدة اقتناعه وإيمانه ومتابعته وملازمته أصبح كما يقول معلمه ومربيه يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال هذا ليس إمعا ولكنه طائع لله عز وجل وطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدب ويتعلم بأدب معلمه بل بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى غدا له كظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيفما دار وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا مش بيمشي كده مش بيمشي أعمى مش طاعة عمياء يعمل أي حاجة حلال حرام لا هو على قناعة وعلى إيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يدور في فلكه النادار النادار يدور في فلكه عنده إيمان وقناعة بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبلها ولا ساجزا ساذجا ولكنه كان ذو قلب واعي كان رضي الله عنه يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل دماغه هذه كانت حاجة خطيرة في التسجيل وفي الحفظ يعني المعلومة تتقال قدامه مرة تتحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلى أمامه مرة واحدة كان يحفظه الإسلام ما زال فيه خير كثير انظر ابن عباس رضي الله عنه مرة واحدة يقرأ الحديث يحفظه أنت النهاردة ممكن تقرأه مرة مرتين ثلاثة أربعة تحفظه ممكن ولا مش ممكن ممكن هذا خير أم لا هذا خير عظيم جدا ولهذا لا نيأس من أنفسنا لا نحقر من شأن أنفسنا ما تقولش ما أقدرش لا تقول لا أستطيع لا قول أنا أقدر أعمل كل حاجة أقدر أحفظ صفحة لا مش صفحة دي اتنين وتلاتة وعشرة إزاي صعب مستحيل لا ما فيش لا صعب ولا مستحيل كل شيء ممكن كل شيء ممكن تستعين بالله عز وجل ثم تبدأ والله سبحانه وتعالى يعينك عبد الله بن عباس كان من أول مرة يسمع الحديث خلاص يعني أنت كأنك بتسمع الآية أو السطر أو الصفحة مرة تحفظها ولا ما تحفظهاش ممكن ما تحفظهاش الثانيه الثالثه لازم تكون حفظتها الامه فيها اهل خير كثير هتجد في وسط اخوانك من يقرا مره واثنين ويحفظ ذاكره عظيمه لماذا لا يستغلها كما استغلها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا فعل عبد الله بن عباس 1660 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فتره وجيزه ثلاث سنوات او اقل قليلا 1660 حديث صحيح في البخاري ومسلم غير بقيه الاحاديث المتناثره في كتب السنه هنا وهناك دول اللي سمعهم مباشرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يعني في سن الشباب ما زال صغير في سنه ولكن يعي هذا العلم كله يخدم هذه الأمة إذا كان ربنا عز وجل رزقك حافظة قوية ماذا تفعل بها تحفظ بها أسماء اللعيبة وأسماء الفرق الرياضية والنهاردة دورة, دورة سول ودورة بول ودورة الأمم الأفريقية ودورة الأمم المنحلة وهكذا وهكذا لا لا تحفظ هذه الاشياء تسمع الممثلين والاغاني وتبقى حافظ كلمات الاغاني والممثلين وده طلق ده وده اتجوزت ديت وعارف قصه حياتهم وانت لا تعرف سيره الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تعرف سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحفظ شيء من القران الا حياء من الله لا تحفظ شيء من القران لا تحفظ شيء من السنه وعندك العلم ده كله علم دنيا علم لا يساوي شيء ولذلك إذا كان عند الإنسان حافظة قوية والله عز وجل قد رزقه ووهبه هذا القدر من الفهم والذكاء لابد أن يسخره في خدمة دين الله تبارك وتعالى قال وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث ابن عباس رضي الله عنه بيحكي موقف بس من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن نفسه قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة هم هم بالوضوء ذات مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يتجه نحو مكان المية مثلا هم أن يتوضأ تفتكر إيه اللي ممكن يعمله ابن عباس رضي الله عنه ها يعمل إيه يروح بس مش كده ها يعمل إيه يا ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالوضوء يعمل إيه ابن عباس يبادر بس يسرع يسرع ينطلق ينطلق ابن عباس حتى لا يجعل النبي عليه الصلاه والسلام يعاني اي معاناه، ما تخليش النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى خطوتين. يجري هو بسرعه ينطلق حتى ياتي بالماء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه ان ابن عباس قاعد مصحصح مش قاعد نايم للمعلم قاعد نايم سند على الحيطه ومدد رجليه وعمال مديها نوم والشيخ يقول والمعلم يقول وهو ولا هن لا ده ابن عباس قاعد ميه مصحصح قوي مجرد ما النبي عليه الصلاه والسلام يهم بس كده بالهدوء تبص يجري عمل الحاجه لكن النهارده انت قاعد تتعلم وتسمع تسمع والشيخ يسال سؤال تبص نفسك فقت صحيه ايه ده كنت في حلم من احلام اليقظه لا لازم تبقى انت قاعد منتبه قاعد مستيقظ لما تسمعه حتى تعي ما يقال هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مره فما اسرع ان اعددت له الماء بقول لك فما اسرع يعني سرعه رهيبه سرعه خطيره بقول لك فما اسرع ان اعددت له الماء شوف سرعه الانقياد شوف سرعه تلبيه الامر مع انه ما لسه ما بقاش امر ده ما بقاش امر ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه ها يقول لسه هيتحرك والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش هيقول له هات لي الميه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال الناس شيئا ما يقولش الواحد هات لي حاجه ابدا فما كانش هيقول لحد هات الميه لكن بمجرد ما شافه هام بالوضوء قال فما اسرع ان اعددت له الماء او اتى له بالماء ونلاحظ زي ما ذكرنا انه ايه فهمه سريع فهم النبي عليه الصلاه والسلام عايز ايه فهم مراد الرسول عليه الصلاه والسلام ثم بادر بتلبيه مراد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول فما أسرع أن أعددت له الماء فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت سرعة تنفيذ الأمر قبل ما يصدره الرسول عليه الصلاة والسلام طب لما تخيل كده لما المعلم بتاعك ولا المربي بتاعك يجي يقول سؤال لسه هيقول سؤال وانت ترفع ايدك وعايز تجاوب يبقى انت فاهم ولا مش فاهم فاهم لما المربي مثلا او المعلم يحب ان هو يعمل حاجه وانت تقوم جاي تبادر وتروح تعملها وتلبيها اي حاجه عايز يقوم يشوف حاجه هتقع حاجه هت... انت قمت جاري رايح عادلها او رايح مصلحها ماذا بماذا يشعر المربي يفرح وينسجم ويتبسط منك ولا الموضوع ما ياثرش ها المربي يصر بك يصر بك فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما راى من ابن عباس رضي الله عنه السرعه في الفهم والاستيعاب وتلبيه المطلب سر به صلى الله عليه وسلم قال فسر بما صنعت سر بما صنعت لان باسم حس انه بيفهم فهموا فهم الرسول عليه الصلاه والسلام وان التربيه قد اتت باكلها وثمارها وهنا يبين ضروره سرعه الالتزام وسرعه تنفيذ الامر اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر والامر اتنفذ لم يامر والامر اتنفذ وبسرعه ما بالك لو امر يبقى احنا ننفذه ببطء ولا بسرعه يتنفذ بسرعة كذلك المعلم أو المربي إذا كان له مطلب أو أمر فيجب أن يلبى هذا المطلب أو هذا الأمر على وجه السرعة مش على وجه التراخي ليس على وجه التراخي ولكن على وجه السرعة يتم تنفيذ هذا الأمر قال ولما هم بالصلاة يبقى خلصنا الوضوء ودخل على الصلاة فلما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه أشار إلي أن أقف بإزائه الإنسان نداله وقال له اقف جنبي أن أقف بإيذائه طبعا وده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ ما هو كان ممكن هو يتوضأ قال بقول لك اقف ورايا بقى اقف ورايا مش كده؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أشار له أن أقف بإيذائي اقف جنبي تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأشار إلي أن أقف بإيذائه فوقفت خلفه فوقف وراه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقف ايه؟ اقف بإيذائي فهو وقف ايه؟ وقف خلفه كان النبي عليه الصلاه والسلام هنا دخل في الصلاه قال له تعالى اقف جنبي هنا والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه ما استنوش لما جه يقف يعني قال له تعالى اقف جنبي وسابه قام جاي مكبر دخل في الصلاه فعبد الله بن عباس عمل ايه؟ قام وقف ورا قام وقف ورا في موقف اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام جابوا وقفوا ايه؟ وقفوا جنبه زي في الحديث دوت عن ابن عباس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل ده ده دي روايه ثانيه موقف ثاني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه هو دخل لا نفسه بيصلي قام وقف فين؟ وقف وراه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شعر بيه قام جاي مد ايده وخده جره قال فجرني فجعلني حذاء جنبه يعني جنبه على طول فجعلني حذاءه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه وبدا بقى خلاص ينهمك في الصلاه فخنست خنست يعني يعني تراجعت يعني رجعت لورا رجعت لورا ما كملتش وقوف جنب النبي عليه الصلاه والسلام خلصت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم فبيساله بقى قال لي ما شاني اجعلك حذائي في الصلاه فتخنس قالوا إيه الموضوع ما الامر اجعلك حذائي فتخنس احطك جنبي وانت ترجع ورا طب ده إيه؟ لماذا فعل هذا ابن عباس رضي الله عنه تفتكر عمل كده ليه ما تسمعش كلام النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس ده عمل حاجه خطيره كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقف جنبي وهو يقف وراه طب ايه اللي عمله ابن عباس وليه عمل كده وده صح ولا غلط عايز يعرف الحركات بتاعته كويس ايه تاني ها لماذا فعل هذا ابن عباس تدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم مم. الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس شايف نفسه انا مين عشان اقف جنب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك انا مين ما قالش لا ده انا اتعلمت كتير ده انا حافظ ده انا قاري ده انا عارف كل حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ده انا ده انا ده انا ده انا اقف جنبه ولو تقف قدامه اقف لا ما قالش كده ابن عباس ابدا ولكن ابن عباس يقف ورا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه يقفوا جنبه برضه يقف ورا عارف ان هو مكانه ورا مش قدام ورا مش جنبه عارف ان مكانه الطبيعي ورا فيقف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ماري اجعلك حذاي فتخنس وترجع فكان يعني الرد من ابن عباس كان جميل سنة كما سنرى نكمل الحكي الموقف الاول قال ولما هم بالصلاه اشار الي ان اقف باذائي قال له تعالى اقف جنبي فوقفت خلفه إذا كما ذكرنا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الصلاة بص بقى لما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقف جنبي فرجع وقف ورا كان ممكن أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يخلص صلاة يقوم جاي إيه؟ يزعله صح كده؟ يقول له وقفك جنبي تقف ورا ما تسمعش كلام ليه؟ مش كده؟ وبقى نسمع بقى يا اللي مش مؤدب يا اللي يا اللي يا اللي مش كده؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده؟ بص بقى كيف تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ جميع تحركات النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما انتهت الصلاة مال علي مال علي عارف يعني مال علي ها مال علي ازاي مال علي يعني ميل عليه كده ابن عباس كان واقف ورا بقى فمال عليه ميل عليه كده اهوت بيبص له بميل عليه انت تستشعر ايه من مال علي ها لكنه بالراحة حبه لابن عباس الدفء العاطفي بين المربي والمتربي مش كده مفيش عدوانية مفيش عداء مفيش شدة مفيش غلظة لكن في رحمة في ود في تعاطف في قرب مش كده مال علي صلى الله عليه وسلم فمال علي كما ذكرنا الرأفة المحبة المودة القرب من المتربي وقال يعني قال لمن لابن عباس رضي الله عنه ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله بيسأل ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله إيه اللي يمنعك بيستفسر منه بيستفسر منه النبي عليه ما هجمش عليه ما عنفهوش ما غلظش عليه ولكن بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام يربي شخصية عبد الله بن عباس بيربيه إن يبقى له كيان إن يبقى له قيمة إن يبقى له معنى إن يبقى له ذات فبيسأله ونشوف جوابه إيه ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله ما بيستفسر بدون بدون تعنيف بيستفسر عن السبب قال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله طب النبي مثلا بيسأله عشان النبي حريص إنه يطبق الشرع إن أنت المفترض تقف جنبي ما تقفش ورايا طب أنت إيه اللي خلاك أنت خالفت خالفت إيه سبب المخالفة ما حملك على هذه المخالفة فقال ما منعك أن تكون بإيذائي يا عبد الله فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله شوف الأدب إيه اللي خلاك ما تقفش جنبي شوف يقول له إيه يقول له أنت في عيني أجل وأعز من أن أكون بحذاء قال أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله طبعا الإجابة إيه؟ إيه رأيك في الإجابة دي؟ ايه رايك في الاجابه دي ها وحشه ولا حلوه اجابه جميله جدا اجابه فيها ادب اجابه فيها احترام فيها حب تبين عمق حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مش بيتادب بس قدامه ده بيتقدم من قدامه وتقدم من وراه ابن عباس رضي الله عنه مؤدب مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حضور النبي وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الادب لابد الا نفقده يجب ان يلازمنا اذا كنت انت بتحترم شيخك تحترم معلمك تحترم استاذك لابد ان تحترمه في حضوره وفي غيبته مش وهو غايب تتريق عليه وتقول الفاظ وتعمل وتقلده وتعمل وتعمل الحاجات دي كلها ليست من احترام المعلم فقال قلت انت اجل في عيني واعز من ان اوازيك يا رسول الله فرفع يده صلى الله عليه وسلم الى السماء شوف بقى رد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لما سمع الاجابه دي منه اعجب بها ام لا؟ اعجب بها جدا طب كان ايه رد الفعل المباشر والسريع والقوي جدا؟ قال فرفع يد يديه الى السماء وقال اللهم اته الحكمه اللهم اته الحكمه ايه رايك بقى؟ ايه رايك في هذا التصرف؟ يقول انت اجل في عيني هذا الفهم العميق هذا الادب هذا الاحترام هذا التوقير هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه مكافاه فوريه ويرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يرفع يده في الدعاء ليدعو لمن لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع ايده مخصوص عشان يدعو لعبد الله بن عباس صاحب هذا الفهم العميق صاحب هذا الادب صاحب هذا التواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم الى السماء وقال اللهم اته الحكمه اللهم اته الحكمه في روايات اخرى اللهم اته الفهم والعلم اللهم اته الفهم والعلم ان ربنا يفهمه ربنا يعلمه وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع الموقف لما راى ان ديت ثمره حب ايه اللي خلاك تقف ورايا دي ثمره حب وليست ثمره مخالفه فكانت المكافاه كافأه بأن دعا له دعوة قوية دعوة عظيمة دعوة يحتاج كل إنسان منا إلى أن تكون هذه الدعوة من حظه ونصيبه أيضا الاهتمام والاعتناء بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هكذا ولكن اهتم به واعتنى أول ما لقى ابن عباس رجع ورا اهتم بالموضوع إيه اللي خلاك ترجع المربي لا يفوت أشياء في أشياء شرعية ما ينفعش المربي يفوتها ما ينفعش يتركها لكن لابد ان هو يقف عليها ويسال عنها ويحاسبها في امور تانية ممكن المربي يعديها في امور ممكن يتجاوز عنها المربي ويمر عليها لكن في امور شرعيه ما ينفعش ان هو يتجاوزها لازم في وقتها يسال ليه عملت كده ليه خالفت حتى يصل الى الصواب ويوجه الى اصوب الطرق وافضلها فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اته الحكمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه السن هو في سن يعني يقارب البلوغ يعني في سن مراهقة والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويتكلم معه ويخاطبه ويقترب منه ويسأله وينتظر إجابته ويحترمه ويقدره تفتكر هذه الأشياء كلها لا تبني شيء في عبد الله بن عباس رضي الله عنه أكيد تبني تبني شخصية قوية تبني شخصية قوية والحوار البناء مع المتربي او المتعلم مساله مهمه جدا مساله الحوار مع من نربيه ومع من نعلمه كل سن يحتاج الى اسلوب معين في الحوار الطفل الصغير بتاع الروضه ده محتاج الى اسلوب معين في الحوار لازم تكلمه ولازم تداديه وتلاغيه بطريقه تناسبه ما ينفعش تقول له كلمات صعبه ولا كلمات كبيره عليه الطفل مثلا مميز هو يبقى ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين الحدود ديت محتاج برضه الى اسلوب معين لابد ان انت تخاطبه بيه هو ما زال طفل ما زال طفل ما تجيش انت تكبره غصب عنه تيجي تقول له خلاص انت كبرت عيب لما تعمل كده انت بقيت راجل ماشي ما هو راجل بس لازم يلعب برضه راجل لازم يكسر برضه ايه المشكله ان الراجل ده الراجل ده صغير الراجل يكسر فانت ما تفقدش الطفل طفوليته وتحرمه من الطفوله بوهم انك انت بتقول له انت بقيت راجل انت بقيت كبير انت ما ينفعش يحصل منك الحاجات دي لا الطفل لازم يلعب ولازم يهرج ولازم يضحك ولازم كل الحاجات اللي بيعيشها الطفل وما هيبقى طفل ازاي هو الطفل يعني يعيش المعاناه من اول ما يتولد مش كفايه بيعيش الغلاء وارتفاع الاسعار والدنيا الضلمه كلها بيشوفها اول ما يتولد كمان ما يلعبش كمان هتحرمه من لعبه يلعب بيها او بسمه يبتسمها او ضحكه يضحكها لا لابد ان انت الاطفال لابد ان هو ياخد مساحه من اللعب ومن الايه من الترويح عن النفس لكن في نفس الوقت لابد من بناء القيم والمعاني في نفسيه الطفل لكن من هو اكبر من ذلك خلاص بقى عدى مرحله الطفوله وقارب البلوغ ده اصبح في مرحله مراهقه داخل مرحله مراهقه طيب ده بقى هن برضه نكلمه زي الاطفال ولا نحتاج ان احنا نغير الاسلوب ها ايه رايك نغير الاسلوب ولا كلام زي الاطفال نغير مين عايز نغير طبعا اكيد الكبار كلهم عايزين يغيروا احنا هنخرج بره موضوعنا حتى نتناقش في قضيه مهمه جدا وهي قضيه ايه الحوار مع المراهقين او الحوار مع المراهق في مرحله مراهقته هل الحوار ده ليه اهميه ولا ملوش اهميه الموضوع هنا الحوار حوار مع المربي أم مع المراهق له أهمية ولا هذا الموضوع يعني عديم الأهمية فبيقول ترتبط مرحلة المراهقة بمفهوم تقدير الذات والشعور بالتقدير والاحترام تاني السطين دول يقول لك مرحلة المراهقة أول ما تسمع كلمة مراهقة أو شاب داخل في مرحلة مراهقة أول ما تشعر أن الإنسان داخل في مرحلة مراهقة ففي نقطتين مهمين جدا هو بيشعر بيهم وأنت لازم تساعده في تحقيق النقطتين دول النقطة الأولى وهي تقدير الذات هو عايز يشعر أنه الناس بتقدره ذو قيمة أنه ليه معنى أنه مش دولاب أنه مش كرسي خد بالك أنه هو مش قلة عايز يحس أن هو إيه أن هو حاجة ليها معنى ما يبقاش جماد لا عايز يبقى له معنى عايز يبقى, يبقى ليه ذات اول شيء ده تقدير الذات وانك انت تقدره مش مجرد انك انت تعترف بوجوده وخلاص ما انت ممكن تعترف بوجود ثلاجه في البيت لا لكن مش عايزين كده احنا عايزين نبقى نقدر ذاته يبقى ليه ذات فعلا ونقدر هذه الذات فالشاب في مرحلة مراهقته بداية المرحلة هذه بيبدأ يتبلور عنده الميل إلى تقدير الذات عايز الناس تقدره ولذلك لو قعد مثلا في حوار مع ناس وقعد يتكلموا وهو ما حدش بيتكلم معاه يزعل ولا ما يزعلش يزعل جدا يقعد مثلا مع ابوه والناس الكبيره قاعده تتكلم تتكلم وهو مش بيتكلم بيجي يتكلم ابوه يقول له ولد اخرس الولد يخرس على طول ما يتكلمش ما يفتحش بقه طبعا تفتكر هيقوم الحوار شكله ايه نفسه مفتوحه من القعده خلاص مش عايز يقعد مع الناس دي تاني مش كده ما بيتكلمش اصله لا يحقق ذاته في هذا اللقاء او في هذه الجلسات يجي بقى ابوه رايح عند عمامه وعند خلانه هيتكلموا يقول لا لا روحوا انتوا روحوا انتوا ليه لان مفيش تحقيق ذات هو هيروح هناك هيعمل ايه مش هيحقق ذاته زمان كان بيروح عند خلانه وعمامه كان بيبقى مبسوط هيروح يلاقي اولاد خلانه واولاد عمامه هيلعب بقى بالكوره وبالكمبيوتر وهيكسروا الدنيا وهيوقعوا الفازه كل الكلام دوت راح يحصل هو مبسوط هيروح يعمل حاجه لكن هو دلوقتي كبر حاسس ان هو لابد ان يبقى له ذات معينه ويبقى له وضع معين طب هيروح بقى يتكلم مع مين بنت خاله ما ينفعش خلاص بنت عمه لا خلاص ما ينفعش اصبح الوضع بالنسبه له حرج هيروح يقعد مع الرجاله الكبار هيتكلموا ويسيبوه هيطفش من القعده يبقى الوضع اصبح بالنسبه له خنقه يعني زي ما بقول لك دي زياره خنقه ملهاش لازمه تبص ليه عايز يطفش منهم ما يروحش هذا اللقاء فالمرحله هذه اول حاجه فيها قلنا تقدير الذات النقطه الثانيه الشعور بقى بالتقدير والاحترام ان هو يشعر فعلا ان في تقدير واحترام ان انت بتقدره وان انت بتحترم ذاته طبعا ودي لها بقى وسائلها ولها ايه كلام كتير كما سنذكر قال وان لم يستطع المراهق تحقيق ذلك فتوقع منه العديد من المشكلات لو ان المراهق ما حققش ذاته او ما شعرش بان الناس بتحترمه ممكن يحدث مشكلات كتير هو يفتعلها هو يفتعلها عشان يعمل ازمه ويعمل مشكله والناس تفضل تلف حوالين المشكله اللي هو عملها يبقى هو برضه ليه قيمه وله معنى عمل مشكله عمل تهمه عمل ازمه وقع الدنيا في بعضها المهم ان هو ايه يذكر لسانه زي ما واحد يروح يقتل عشان ينزل صورته في صحيفه ايه صحيفه الاحداث الحوادث في الجورنال عايز ايه يتشهر ينزل في انهي صحيفه في انهي ورقه صحيفه الحوادث ورقه يروح يقتل يروح يسرق يعمل اي حاجه هو حلمه انه يبقى مشهور طب ده مش عارف ينجح مش عارف ينجح خصوصا في الظروف اللي احنا فيها ديت لو جاب له 96 98 مش هيدخل الا كليه على الرصيف فخلاص هيعمل ايه عايز ينجح في اي حاجه يوم جاي رايح يقطع الطريق ويطلع على القطر ويعمل ايه الواد بتاع القطر اسمه ايه التوربيني يعمل فيها توربيني بقى ومقطع الدنيا واللي هيقابلنا هيقطعه توربيني والدنيا كلها ومصر كلها تتكلم على التوربيني بص ده عيل صغير كده اهو ايه التوربيني ده عيل صغير ده لقطه قطر جديد جابوه لمصر طلع عيل صغير طب ده ليه جنح لهذا السلوك هو عايز يشعر بذاته مفيش حد بيحترمه مفيش حد بيقدره ممكن يكون السبب البيئة ممكن يكون سبب المجتمع ممكن يكون سبب الأسرة ممكن يكون أسباب أخرى المهم اللي هو في الآخر المحصلة مفيش حد بيقدره عمل إيه؟ لازم حد يقدره الدولة تخاف منه وتوقف له أمن مركزي عشان يحاصروا القطر عمرك شفت كده في أكتر من كده تقدير للذات في أكتر من كده احترام ده احترام بايس بس هياخدوه على طول على الكلبشات وبعد كده مع السلام لكن انظر ان هو عشان يتشهر عشان يوصل لاي وضع معين ممكن يعمل اي جريمه عشان يحقق ذاته فبنقول لك ان المراهق لو ما حققش ذاته ممكن تجد انحرافات وتجد صور يعني غير مرغوب فيها طبعا كل دوت ممكن هو يتوجه والانسان لما بينشا نشاه طيبه وبيتربى في بيوت الله عز وجل وبيتربى تربيه سويه لا تجد هذا خالص نهائي لا تجد هذا يعني احنا في قصه ابن عباس رضي الله عنه عمرنا ما سمعنا اصلا قصه المراهقه دي يعني وكان موضوع لا يرد في حياه الصحابه رضي الله عنهم تقول ايه دول ما كانوش بيعيشوا مراهقه ما فيش وقت للكلام ده ما فيش وقت تبص تلاقي اسامه بن زيد لسه شاب صغير ويطلع يخوض جيش واحد تاني اصغر قيش جيش جيش اصغر ايه ده كل واحد مجرد ما يبلغ ويقدر يشيل السيف بس يجاهد في سبيل الله ويعمل كان بيشعر بايه انه له قيمه انه بيعمل عمل ناجح انه بيعمل عمل ايجابي انه له دور مش كده تذكرون قصه الشخصين اللي قتلوا ابو جهل كانوا مين ومين معاذ ومعاويه الاثنين دول كانوا قد ايه دول دول ما كانوش قادرين يشيلوا السيوف ما كانوش قادرين يشيل السيف ده وزنه من مثلا من 8 كيلو ل 12 كيلو 15 كيلو تخيل بقى ان دوت مش قادر يشيل السيف يبقى كان هو الولد كان نحيف ازاي كان نحيف ومش قادر يشيل السيف النبي صلى الله عليه وسلم في في في بعض الغزوات والمعارك كان بيرد اطفال صغار لان هم مش قادرين يشيلوا السيوف مره والتانيه لما يقدر يشيلوا قام جاي مدخله المعركه معاذ ومعوذ دول الاثنين كانوا حريصين على قتل مين ابو جهل ده مش اي واحد ده مش اي واحد ده راس الكفر ابو جهل راس الكفر ده هو ده رئيس الحزب ده عايز يقتل ده ده اللي عايزينه اليوم من الاخر على طول ابو جهل طب ايه ده طب بص الواحد بسيط ناخده اي واحد من عبيد قريش لا عايز صنديد من صناديد قريش طب ممكن يوصل لهدفه اه يوصل ووصلوا مش كده لما قابل عبد الرحمن بن عوف يساله فين ابو جهل يا عمي اين ابو جهل قال وما شانكما به قال سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا شوفوا الغيره وحب النبي عليه الصلاه والسلام سمعت بس وبيسب النبي عليه الصلاه والسلام اقسم انه لا يقابل سواده سواده حتى يكون الاعجل منهم ده شخص ده ما يقابلش الشخص ده الا ما يكون الاعجل منهم يا هو يموتني يا انا اموته والتاني مايل عليه في السر برضه لكنه الاولاني مش شايفه يا عمي اين ابو جهل لكن ده مش شايف وده مش شايف الاثنين بيتامروا على ابو جهل خد بالك واول ما يشوف اقول له هذا صاحبكما الاثنين ينطلقوا زي الاسود على طول عليه يخبط تخيل بقى اثنين ضعاف وابو جهل حيطه عاملين يخبطوا فيه يخبطوا فيه يخبطوا فيه اكنهم بيخبطوا على الباب وهم عاملين يضربوا السيوف لغايه ما خر وقع ده ما ماتش ده وقع بس من كتر الضرب والجراحات وقع على الارض لغايه ما جه عبد الله بن مسعود وقام جاي قاعد على صدره وعبد الله بن مسعود هو كمان كان ايه؟ كان حاجه تانية خالص ما كانش بقى طول في عرض لا ده ايه لا طول ولا عرض يعني حاجه رفيعه خالص النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عبد الله بن مسعود على الشجره فضحكوا من دقه ساقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تضحكون من دقه ساقه ويقسم النبي عليه الصلاه والسلام انها لاثقل عند الله من جبل احد تعجبون من دقه ساقه يتخلم واحد طالع على الشجره وانت تشوف رجله رفيعه زي مثلا بوصه كده ولا عود القصب تضحك انت من رفع رجله مش كده تخيل ان دوت بقى يعمل ايه يركب على صدر ابو جهل يركب على صدر ابو جهل عايز يقطع رقبته مش عايز يغزه مثلا بسكينه ولا حاجه ويزغزغه لا ده عايز يقطع رقبته ابو جهل يبص له كده هو تلاقي عبد الله بن مسعود يعني عارفه ده انت قاعد على صدري قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم قاعد على صدري اكنه قاعد على عرش البرلمان قاعد على صدري يا رويعي الغنم ده انت حاجه بسيطه التاني قام غزه وذبحه خلص عليه انظر وكانوا ايه شباب صغار لكن دول ما عاشوش مراهقه بقى لان هم ايه وجدوا لهم دور في المجتمع لما لقوا دور في المجتمع ما حسيناش بمراهقه ولا معاناه ولا مشاكل ولا اضطرابات ولا اب بيتضرب ولا ام بتتقتل ولا ابن بيضرب ابوه ولا ابن بيسرق اخوه ما سمعناش عن الحاجات دي خالص ليه؟ لان الابناء ليهم دور بمجرد ما يشب كده على طول بيحلم ان هو يحمل السيف ويقاتل في سبيل الله يحمل ان هو يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمه الظل لصاحبه بيحلم ليه دور لكن لما يكون الشباب ينشا ملوش دور ملوش دور فراغ ويجد وسائل تعليم مدمرة وسائل إعلام مدمرة وسائل اجتماعية وثقافية مدمرة طب الشاب هيروح فين؟ لابد من الفراغ ده كله لابد ان يكون فيه صوره من صور الانحراف ولذلك نقول ان الشباب اللي عايز يعني يحرص على نجاه نفسه لابد ان هو ياوي الى اخوانه ويرمي بنفسه بين يدي اخوانه حتى يعينوه على ذكر الله وعلى طاعه الله عز وجل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو في الصغر حملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن معلمك ومربيك يحملك إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى طاعة الله عز وجل فلابد أنك أنت تلين في أيدي معلمك لابد أن أنت تلين في أيدي مربيك فالحوار له أهمية قصوى في تربية أبناء الأمة فقال آه إن الحوار الجيد له خصائص الحوار الجيد له خصائص مش تعمل حوار جيد مع المراهق فالحوار ده له خصائص طبعا احنا بنتكلم بقى عن المراهق والمراهقين ومعظم الشباب الموجودين مراهقين فايه ما ما الاخ بقى ما يقولش خلاص الموضوع دوت ده بتاعي وانا هروح في البيت بقى هقول لابويا وهعمل واخلي وعايز تتنطط انت في البيت زي ما بيقولوا لا هذا لكي نتعلم ونحن نتادب نتعلم ونتادب مش انت تروح تقول لابوك شفت اصولك تعمل معايا كده انت ما بتعملش اصولك تعمل معايا كده ما بتعملش وتسمع بقى اللي انا هقوله وتقوم انت تعمل ترفع رايه العصيان لا مش بنقول لك كده عشان ترفع رايه العصيان والا فالدرس للكبار فقط يعني انت تعيش معي بعقليه كبيره نتكلم اذا كنت انت بقى تروح البيت وتقول انت ما بتعملوش معايا كده ما بتعملوش معايا كده البيت ممكن يكون ما عندوش استيعاب لهذه القضايا خلاص بيعيش زي ما هو عايش والامور ماشيه فاحنا بنتعاون مع بعضنا انت اخوانك في المسجد زي ابوك وامك في البيت لابد ان انت تتعاون معهم وان احنا نكون يدا بيد فاحنا بنقول ان هناك للحوار الجيد خصائص فما هي هذه الخصائص هنذكر بعض خصائص الحوار الجيد أول خاصية من هذه الخصائص إنك أنت لا تستغل موقفك لا تستغل موقفك وتذكر دائما أنك في موقف القوة من الابن وأنه في موقف الضعف يعني ما تستغلش موقفك إن أنت راجل كبير وإنك أنت في موقف قوة وإن الابن في موقف ضعف فتعمل إيه؟ تبدأ بقى أنت تفرض عليه وتضغط عليه وتنتقم منه لا لابد ان ايه ان يكون الامر فيه لين ورفق فانت لو اتكلمت عن نفسك هتقول لا استغل موقفي وهتذكر دائما انني في موقف القوه والابن في موقف الضعف ومن هذا المنطلق يكون حواري مع المراهقين ان ان افرض عليهم التعليمات والاوامر دون نقاش ده غلط ده غلط انك انت تقول انا كبير وهو الصغير طب ده معناه ايه يبقى اللي اقوله يتنفذ ده صح إذا هذه أول خصيصة إنك أنت لا تظن إنك أنت الكبير وهو الصغير يبقى لازم اللي تقوله لازم يتنفذ على طول. لا هو ممكن يتنفذ بس مش بالطريقة دي. ممكن يتنفذ لكن مش بالطريقة دي. يبقى دي أول نقطة إنك أنت ما تفهمش إنك أنت الكبير وهو الصغير فهم خاطئ. ولكن لابد إن احنا ندرك كيف نتعامل معه، نعم أنت الكبير وهو الصغير، لكن كيف سيكون التعامل؟ حين تحاور المراهق فلا تحاوره في مزاج غير جيد، لما يكون عايز تكلم الأخ المراهق عايز تكلمه ما تكلموش في مزاج غير جيد يعني ممكن يكون هو متضايق ممكن يكون متنرفز يمكن يكون متعصب يمكن يكون في مشكله ممكن يكون طلعت النتيجه وجاب مجموع ضعيف مش وقته الاوقات اللي هي فيها المزاج معكر المزاج مش رايق سيبه ما تكلموش فيها دلوقتي لكن ده مش معناه ان انا مش هكلمه خالص ده هكلمه بس لما يجي الوقت ايه لما يجي الوقت المناسب فلابد انك انت تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار ما يجيش مثلا الاب والام والابن قاعدين في البيت والواد جاب الشهاده والشهاده فيها درجات وحشه وهم قاعدين بياكلوا درجاتك درجاتك المنيله اللي انت جبتها في الامتحان وهم قاعدين بياكلوا جايب لي كحكه جايب لي مش عارف ايه جايب لي ايه جايب لي ايه ويفضلوا طبعا حضرتك عندك دم هتعمل ايه هتسيب الاكل وتقوم مش كده طب الحوار جاب نتيجه؟ الحوار ما جابش نتيجه. فاذا لابد ان احنا نختار الوقت المناسب علشان نقول فيه اللي احنا عايزين نقوله، احنا متفقين ان هنقوله وهنعاتب على الدرجات وعلى الحسابات وكل دوت هنعمله، لكن احنا بنتكلم الاسلوب يكون ازاي؟ الوقت يكون ازاي؟ المكان يكون ازاي؟ انت رحت مثلا عند خالتك عند عمتك وانتوا قاعدين هناك شفتي شفتي عمل ايه؟ جاب لي شهاده كلها كحك. طب ده مكان تفضحيه قدام الناس كلهم كده اهو طبعا وخالتك الله يكرمها مش هتسكت هتقول لاختها اختها تقول لاختها بص لنفسك اتفضحت على مستوى العيله طبعا ده كلام ايه غير جيد غير جيد نهائي بص ده ايه انت مش عايز تزور لا خالتك ولا خالتك الثانيه كل اللي وصل لهم الخبر انت مش عايز تزورهم ليه هتروح لهم يا ابني يا حبيبي مش تذاكر امك بتدفع فلوس للدروس التقويه امك بتعمل ده امك ماشيه عليك ده ابوك بيتعب ده ابوك بيشقى يا ابني خلي عندك دم وذاكر مش كده انت هتروح لهم تاني خلاص ولا هتوريهم وشك تاني إذا المكان مش مناسب الزمان مش مناسب نختار الأوقات المناسبة أيضا آه، قبل ما تتكلم بيقول إيه ضع نفسك دائما في موضع من تناقشه قبل ما تتكلم حط نفسك في موضع اللي أنت هتناقشه حط نفسك مكانه خليك أنت المراهق وهو الكبير إيه الكلام اللي أنت ما تحبش تسمعه الكلام اللي أنت ما تحبش تسمعه ما تقولهوش الكلام اللي انت ما تحبش تسمعه ما تقولوش حتى لا تضايق من امامك وحتى لا ينفر من امامك فانت الاول هتقعد مع نفسك تقول الحوار اللي انا هقوله ايه اللي انا ما احبش اسمعه الحاجه اللي انت ما تحبش تسمعها ما تقولهاش ما ترددهاش حتى يعني تجد اجابات جيده قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين ممكن الحوار بينك وبين المراهق يجي المرحله هينفجر الحوار خلاص واحد منهم هيثور وهيتنرفز وهيغضب طب هنعمل ايه؟ ها تكمل ولا تقف؟ ها تنسحب مين ينسحب؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير طب والصغير؟ يكمل بقى يكمل بقى ويفضل ي... بص هيقول لك ايه؟ قال قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين لاي سبب منطقي او غير منطقي المهم ان هو ايه؟ هينفجر الحوار كيف اتصرف؟ هل ارد لو انت رديت وكملت الحوار ممكن يجيب اضرار اكبر عشان كده بقول لك قالوا زمان ان الكلمه تولد عقيما الكلمه بتتولد ايه عقيمه يعني ملهاش ملهاش نتاج ليس لها نتاج كلمه واحده ليس لها نتاج طيب لو انت رديت بالكلمه ديت هيحصل ايه هتنمو وهتزيد الكلمه الواحده بتتولد عقيمه لو فضلت لوحدها هتفضل عقيمه يعني واحد قال لك كلمه قمت انت ساكت هتزيد الكلمه خلاص لكن هو قال لك كلمه انت تقول له كلمه طب هو يقول كلمه وانت تقول هاي كلمه هو يقول كلمه ثانيه وانت قال كلمه ثانيه يبقى كده الحوار هيخلص مش هيخلص عشان بقول لك الكلمه بتتولد عقيمه يعني تولد لوحدها لو انت قلت كلمه ثانيه قصادها بقوا اثنين يبقى ده هيقول وانت تقول ده هيقول وانت تقول هتفقد الحوار وهينفجر الطرفين وهتخسر الحوار قال ان الكلمه تولد عقيما فان انت رددتها القحتها يعني انت رديت واتكلمت يبقى انت انك هنا بتلقحها بتزودها بتخليها تنتج بقى خلاص فالافضل انك انت لما تلاقي الحوار مش مجدي وان ممكن احد الطرفين ينفجر ممكن تنسحب بسهوله الصغير الكبير مش مشكله المهم ان احنا يكون عندنا بند ان احنا ممكن ننسحب مفيش مشكله يقول لك طب خلاص وقف الحوار دلوقتي نتناقش بعدين انا شايفك متنرفز قوي خلاص خلاص ولا يهمك سيب الحوار دلوقتي نتكلم بعدين يبقى انت ارجعت الحوار انت ما لغيتش الحوار لم تنهي الحوار ولكنك ارجعت الحوار ان احنا نتكلم في وقت لاحق لما الامور تهدى والنفوس تصفى. ايضا لا تفكر ان تنتصر في الجدال لمجرد الانتصار. وانت بتجادل وانت بتتناقش ما تفكرش انك تنتصر علشان تنتصر وانك انت تكسب الموقف. لا تفكر في هذا ولكن انت بتجادل حتى تصل الى فكره صحيحه. وممكن انك انت تخسر الموقف لكن تكسب الراجل. ممكن تخسر الموقف لكن تكسب مين؟ تكسب الراجل فاهمين ديت ولا ممكن تخسر ايه تخسر الموقف يعني الموقف ده الموقف ده بتاعك وممكن انت تعمل فيه اي حاجه وانت انت صاحب الموقف خلاص الموقف بتاعك فانت ممكن لو خدت الموقف الاخ دوت هيخسرك وانت هتخسره وهيزعل منك وهتزعل منه هيكون بينك وبينه عداء هيكون بينك وبينه عداء افرض مثلا هو واحد غلط في حاجه قمت انت ماسك حاجته وممكن تكسرها له خلاص الحاجه في ايديك وممكن تكسرها لو انت كسرتها انت كسبت الموقف خلاص محدش يقدر يعمل لك حاجه حقك وخدته لكن انت قلت له طب اتفضل حاجتك اهيت وربنا يسامحك انت كسبت الموقف ولا كسبت الراجل كده كسبت الراجل لان هو اللي كسر لك حاجتك ومشي انت سبت حاجتك مكسوره وكان بامكانك تكسر حاجته واصبحت قادر عليها وسبتها ما كسرتهاش كسبته هو هو بعد كده هيفكر الراجل ده انا اسات ايديه ده هو كان حاجتي في ايديه كان ممكن يكسرها ومع ذلك ما عملهاش يبدا ايه يبدا ايه يحن تاني ويرجع تاني ويكلمك وتبقى العلاقات صافيه جدا وتبقى افضل مما كانت فانت احرص في حوارك انك انت ما تبقاش حريص انك تكسب الموقف ما تبقاش تقول لا مش ما يحرجنيش لا ما يهمنيش لا ما يعدي الموقف بس اكسب ايه اكسب الراجل صاحب هذا الموقف آه بيقول حين ادخل حوارا ساضع تصوراتي ومفاهيمي وقناعاتي الخاصه على المحك يعني لما تيجي تدخل في حوار ليك مبادئ ليك دين للقيم المعاني ديت مش ممكن اتنازل عنها فانا بتناقش الحوار مفتوح مفيش مشكله لكن اول ما اخبط في المعاني الاساسيه اللي عندي لازم ارد لازم اقف كويس طيب هل انت عندك قناعه انك ممكن تغير رايك او تغير تصورك او تغير فكرك ولا لا اثناء الحوار والمناقشه المفترض لما تدخل حوار يبقى عندك استعداد انك تغير من تصوراتك انك تغير من مفاهيمك يعني واحد انت داخل حوار هو عايز يقنعك انك انت اخطات في النقطه دي لازم انت تكون داخل الحوار وعندك الاستعداد انك ممكن تكون مخطئ انك ممكن تتغير او قال لك انت عايز تعملها بالطريقه ديت هو عايزك تعملها بطريقه تانية لازم تدخل الحوار وانت عندك استعداد انك ممكن تقبل الراي الاخر دوت يبقى حوار ناجح لانك انت هتقعد تسمع كويس وهتنصت كويس وتحاول تستفيد من الذي امامك آه ايضا لابد ان تخرج بهدف من الحوار لابد ان تخرج بهدف من الحوار وتجنب اللف والدوران بالمتحاور يعني حاول دايما كلامك يكون واضح انت بتتكلم مع الشخص اتكلم بوضوح اتكلم بمو... بحديث مباشر ما تحاولش تلف وتدور تتوهه انت عارف امتى تتوهه لما تكون انت مش عارف ترد عليه هو بيطرح شبهات وانت مش عارف ترد عليه طب ازاي اخلص انا من القصه دي توهه عرفت السر انت اتزنقت توهه افتح مواضيع مختلفه شتت المواضيع طب ايه رايك في كذا طب ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا 50 موضوع فتحتهم له هو خلاص اتشتت في المواضيع ديت وانت خرجت الموضوع اللي انت كنت مزنوق فيه ده لكن انت بس كنت بتحاول وعايز توصل لهدف هتلف وتدور المفترض ما تلفش وتدور فانا اول ما اشوفك بتلف وتدور هعرف ان انت ايه فلست خلاص انت فلست ومش عارف تنسحب فانا بقى بدوري هبقى دبلوماسي واسيب لك حته تعدي هسيبك تنسحب واضح هسيبك تنسحب يعني مش هضيق عليك في الانسحاب يعني اقول لك لا لما انا ممكن اقول لك بص خليك في موضوعنا سيبك من المواضيع الفرعيه ديت احنا بنتكلم في الموضوع ده خليك في الموضوع ده تكون انت اتزنقت بقى تقول خلاص معلش انا مش عارف اكمل لا لكن انت لما تحس ان واحد عايز يهرب من الحوار خلاص هربه سيبه يهرب علشان تقابله مره تانية وتكلمه لانك انت حريص على ايه؟ حريص على اصلاحه حريص على نصحه حريص على انك انت تقومه فانت لما تلاقيه عايز يهرب خلاص سيبه يهرب بس هيهرب يروح فين ما انت هتقابله تاني والحوار هيستمر مره اخرى فلا مانع من انك انت تترك له مجال للهروب يعني ساعات تسمعها بيقول لك ايه بسمعها وبعديها بسمعها وبعديها لكن بعديها دي خلاص ولا هنتحاسب عليها تاني اكيد هنتحاسب عليها مره تانيه لكن في وقتها ايضا نقطه مهمه جدا لا تقول لشخص في السر في العلانية ما تقوله ما تقوله له في السر لا تقول لشخص في العلانية ما تقوله له في السر يعني في بينك وبين واحد ود ومحبة وانت بتقول له بينك وبينه في السر بينك وبين بعضكم بتقول له أي كلام أي موضوع أي ألفاظ ماشي هل ينفع تقولها في العلن ما ينفعش تقولها في العلن ما ينفعش تقولها في العلن الحاجات الخاصة بينك وبين واحد لما يكون بيقولها لك على سبيل الخصوصية ما ينفعش انك انت تقولها له على سبيل صوره ايه علنيه يعني مثلا مثلا افرض انت راجل كبير كبير سنا وقدرا وواحد تاني كبير زيك سنا وقدرا وانتوا قاعدين مع بعضكم بتهزروا يقول لك يا حماده وتقول له اي حاجه ويقول لك يا حماده وتقول لك الفاظ دي ينفع واحنا قاعدين قدام الناس يا حماده تعالى يلا دي الدرس ينفع ينفع كده ما ينفعش طبعا فاللي انت بتقوله له في السر في العلانيه في السر بينك وبينه ما ينفعش انك انت تقوله له في العلانيه لابد انك انت تحترس من هذا لانك انت ممكن تسبب له احراج كبير جدا في هذا المقام طبعا من الاشياء البديهيه حتى يكون الحوار ناجح لا تقطع حوار غيرك لا تقطع حوار محدثك اذا كان واحد بيكلمك تقاطعه في الحوار ولا تسيبه يسترسل في حديثه سيبه يسترسل في حديثه حتى يعني ينتهي من كلامه وتستطيع الرد عليه ايضا مهمه جدا انك انت وانت تخاطب انسان لا تتحدث عن احد بغيبته ولا تغتاب احد انت بتتكلم مع واحد ما تقولوش او مع, مع اخ مثلا او شاب مراهق ما تجيش تقول له اصل فلان ابن خالك احسن منك فلان ابن خالك ده كل ما يدخل امتحان ينجح وانت كل ما تدخل امتحان تسقط يبقى عايز يخنق ابن خاله ده عايز يموته ليه كل شويه تقول ابن خالك ابن خالك ابن خالك مش كده تعمل عداء بينه وبينه مع ان اصلا ما كانش فيه حاجه لكن انت كونت العداء ده فانت ما تذكرش واحد في غيبته تقول شو ده فلان حتى بالحاجه الكويسه ما تقولش ده فلان ده ناجح فلان ده متفوق ده فلان ده فلان لا سيبك خليك عالج المشكله الموجوده دلوقتي ما تتركش المشكلات تانية لو انك تعلم انك لن تخرج من هذا الحوار بشيء جديد فلا بد ان تخرج من الحوار مباشره لو انت حاسس ان الكلام مع مع الشخص اللي قدامك ده في الاخر مش هتخرج بنتيجه اعمل ايه؟ اختصر السكه اطلع من الحوار على طول ما تطولش انت في الحوار لابد ان تغير او تتغير اما انك انت تغير مفاهيم اللي قدامك او انك انت عايز تتعلم طب لو انت حسيت ان الحوار كله جدال ومناقشه بالباطل ولن تجدي شيء اضيع وقت ولا انسحب انسحب وما تخافش وما تتكسفش يقولوا عليك جبان يقولوا عليك اي حاجه مش مشكله بس المهم انك انت حافظ على نفسك وعلى قلبك وعلى وقتك كذلك ايضا لابد ان نتذكر اثناء الحوار مع الشاب ان الحوار للتربيه وليس لاثبات الذات او لافشاء الاخطاء ان حوارك مع من تكلمه انت بتتكلم مع الشاب المراهق ده ليه علشان تثبت انه فاشل عشان تثبت ان هو ملوش لازمه عشان تحقر من شأنه عشان تثبت ذاتك ولا عشان تربيه وتوجهه وترشده الحوار للتوجيه والتربية الحوار للبناء وليس للهدم فدي نقطة مهمة جدا من خصائص الحوار الناجح انه يكون للبناء وليس للهدم ايضا اذا كنت تحاور فتعلم فن الاستماع مش فن الكلام فن ايه فن الاستماع احنا بنتكلم كتير لكن بنسمع كويس بنسمع كويس ها بننصت كويس للي بيكلمنا لا لا ننصت جيدا ولذلك لابد ان نتعلم فن الانصات فن الاستماع فهناك اخطاء تقع في هذا الموضوع في الاستماع اخطاء في الاستماع ايه الاخطاء ديت اول خطا من اخطاء الاستماع وانت بتسمع لواحد اول خطا المقاطعه اول خطا انك انت تعمل ايه تقاطعه يعني واحد بيكلمك الاصول تعمل ايه تنصت تسمع لا تفعل لا تفعل ايه اول حاجه لا تقاطعه مش يجي بيتكلم تقوم جاي موقفه تقاطع حواره وتدخل انت في موضوع تاني لا لا تقاطعه هذه من اخطاء الاستماع يبقى اول شيء لا تقاطعه تاني شيء لا تجهز الرد اثناء الاستماع للكلام هو بيتكلم وانت عمال تفكره في الرد انت منصت كده لكلامه انت منتبه لكلامه مش منتبه انت عمال تفكر ارد عليه اقول له ايه في الحته دي ارد عليه اقول له في الحته دي وبالتالي ممكن يحصل سوء في الفهم يحصل اختلاف في وجهات النظر ما فهمتش موضوع اللي هو بيتكلم فيه لو انصت كنت فهمت العبارات بتاعته واضحه وكلامه كله واضح لكن انت هو بيتكلم انت بتفكر ازاي ترد عليه وبالتالي هتيجي ترد عليه يقول لك يا عم انا ما اقصدش كده مش ده قصدي وتبدا بقى العركه تبدا من هنا قصدي لا مش قصدي قصدي لا مش قصدي لا اسمع اسمع للاخر شوفوا بيقول ايه لاخر الكلام فلا تجهز الرد اثناء الاستماع عدم فهم وجهه النظر الشخص المتكلم ومحاوله تفسير الكلام بغير ما اريد له من معنى هنا بيقول لك عدم فهم وجهه نظر الشخص المتكلم من اسواء من من اخطاء الاستماع انك انت ما تفهمش وجهه نظر اللي بيتكلم تفهمهاش ما تفهمش ليه وجهه نظره لانك انت بتشوش عليه فلو ما شوشتش عليه هتفهم وجهه نظره طب لو هو بيتكلم وانت ما فهمتش وجهه نظره المفترض تعمل ايه؟ اساله ارجع تاني اعيد عليه اقول له معلش وضح لي الحته دي تقصد ايه بالحته دي؟ افهم وجهه نظره لما افهم وجهه نظره مش ههاجمه لن اعاديه لان فهمت وجهه نظره ولو حبيت ارد عليه هرد رد علمي ورد منطقي رد شرعي لكن لو انا مش فاهم وجهه نظره هرد كده اي رد يبقى هنختلف اكيد مع بعضنا في الحوار طبعا ودوت نتيجه سوء الفهم وعدم الفهم بيحصل اختلاف كتير في وجهات ايه؟ في وجهات النظر. لذلك يحتاج الحوار مع المراهق الى عده محاور. يحتاج الحوار مع المراهق الى عده محاور حتى يكون الحوار حوارا ناجحا وله يعني نتائج ايجابيه. اول المحاور ديت طبعا هو في عندنا 13 محور. كم محور؟ 13 محور، طبعا مش هنقدر احنا نتناقش في ال 13 محور دول كلهم دلوقتي، لكن بنقول 13 محور هنقولهم ال 13 محور وبعدين ان شاء الله نبقى نشوفهم هنقدر ناخد منهم ايه فيقول يحتاج الحوار الاول مع المراهق عده محاور حتى يكون الحوار له نتائج ايجابيه ومن هذه المحاور بص بقى الحوار عشان يكون ناجح وايجابي اول حاجه تختار الوقت المناسب اختيار الوقت المناسب الكلام ده في التفصيل هنفصله ان شاء الله اختيار الوقت المناسب تاني حاجة اختيار الأسلوب المناسب تالت حاجة الاقتراب منه بالتدريج الاقتراب من المراهق بالتدريج تكبس عليه عدم اقتحام خصوصياته عدم اقتحام خصوصياته دي أنهي نقطة دي أنهي المحور ده الرابع عدوا معايا ده المحور الكام الرابع عدم اقتحام خصوصياته المحور الخامس استمع للمراهق يستمع إليك استمع له اديله ودنك زي ما انت بتسمع له هو ايه راح يسمع لك لو انت ما سمعتوش وانت قعدت تتكلم وبيت زي الراديو هو مش راح يسمعك فلا بد انك انت تسمع اليه حتى يسمع اليك احترم فكر وراي المراهق المراهق ده مش صغير ده مش عيل صغير النهارده لا ده اصبح له فكر وله راي طب ما تسمع رايه ايه واسمع فكره ايه لو كان ليه راي مختلف صوبه ليه راي خطا صوبه ناقشه ناقشه فلا بد انك انت تسمع لفكر وراي المراهق النقطه السابعه النقد في الحوار يكون بعيدا عن اهانه ذات المراهق النقد في الحوار النقد في الحوار يكون بعيد عن ذات المراهق يعني مثلا افرض المراهق عمل حاجه غلط اعيب ايه وانقد ايه انقد ال- ال- الحاجه الغلط ولا انقد ال- المراهق نفسه ها اقول له العمل ده ده خطا ولا اقول له انت فاشل ها تقول له ايه اقول له العمل ده خطا العمل ده خطا لكن مش انت فاشل فانا انقد العمل لا انقد ال- الشخص نفسه النقطه الثامنه الحوار لابد ان يحمل الادله التي تساعد على الاقناع حوارك مع المراهق ما يبقاش حوار جاف لابد ان هو يحمل الادله على الاقناع يعني فيما يقنع المراهق تقول له ده غلط ليه علشان وعلشان وعلشان وعشان تبين له غلط غلط ليه صح صح ليه يبقى لابد ان يكون هناك ادله على الاقناع النقطة التاسعة أن الحوار يشير إلى صداقة حقيقية الحوار بينك وبين المراهق ما هواش لف ودوران ولكن هو نابع عن حب وعن صداقة حقيقية ما هياش مفتعلة ما انتش بتمثل على المراهق مثلا عشان تكلمه لا انت فعلا بتحبه وحريص ان انت انك انت تنقذه وانك تاخد بايديه حتى يمر هذه المرحله الى بر الامان بسلام ولذلك لابد انك انت عندما تكلمه وتحاوره يكون نبره المحبه والموده والاخاء والصداقه والصدق تكون موجودة في حوارك كما سنوضح إن شاء الله النقطة العاشرة عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا خطر جدا طبعا ان الراجل يبقى مراهق راجل كبير وبدا شنبه يطلع له والريحه كمان بدات تطلع وانت لسه بتعامله انه طفل لسه صغير اكنه لما يكسر كوبايه ولا يكسر ازازه تبقى تعامله معامله الطفل اللي كان بيكسر الكوبايه زمان خلاص ده كبر بقى لازم يكون في اسلوب تاني يكسر كوبايه ماشي خلاص كسرها هنشوف هنتفاهم ازاي فيها لكن مش هيتقال له نفس العبارات ولا هنهاجمه نفس الهجوم اللي كنا بنعمله مع الطفل الصغير لما يكسر كوبايه ولا يكسر ازازه. اذا عدم مخاطبه المراهق على انه ما زال طفلا، عدم فرض شخصيه المخاطب على المراهق، عدم فرض شخصيه المخاطب اللي انت انت يعني على المراهق في الحوار، ما تفرضش شخصيتك عليه. لان المراهق له راي وهو حريص على تكوين شخصيه. انت ما تجيش تفرض شخصيتك عليه، لا دعه يبرز شخصيته ويبرز قدراته ويبرز امكانياته حتى تستطيع أن تصل معه إلى نقطة التقاء مراعاة الفروق الفردية مش كل المراهقين زي بعضهم مش كل ظروفهم زي بعضهم مش كل نموهم ونضجهم زي بعضه ده بيختلف عن ده وده بيختلف عن ده مش المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد دي لها عدة حلول مشكلة واحدة حصلت من عشر أفراد هل تفتكر أن العشر أفراد هياخدوا نفس العلاج لا مش هياخدوا نفس العلاج خلي بالك مش هياخدوا نفس العلاج العلاج ممكن يكون مختلف ممكن يكون مختلف وده بيحصل في الطب ان ممكن يكون مرض واحد عند 10 افراد لكن ده عنده حساسيه من البرشام الفلاني مش هياخده وده عنده حساسيه مش هياخده وده مش كده هتبص تلاقي في 10 اصناف من الادويه اتصرفوا لعلاج شخص واحد او لعلاج مرض واحد في عده اشخاص فبنقولهم ان لابد من مراعاه الفروق الفرديه ان فلان مش زي فلان مش زي فلان في اختلاف في البيئه في اختلاف في الثقافه في اختلاف في التربيه والنشاه الاولى في اختلافات كثيره لابد ان احنا نراعيها اثناء آه، الحوار النقطة الثالثة عشر الأخيرة مراعاة الاختلاف بين الجنسين يعني الذي يعامل الرجال ويعامل النساء يفهم أن معاملة دول غير معاملة دول يعني مثلا الأب في البيت عنده أولاد وعنده بنات عنده أولاد وعنده بنات ما مشيهاش كلها كتيبة صبيان وما مشيهاش كلها كتيبة نساء وحريم لا لا هي نواعم ولا هي ايه خشونه و... ويمشي البيت اكنه سكنه عسكريه لا دول نساء ودول بنات لهم يعني خصائص معينه ودول رجاله لهم خصائص ثانيه وليهم ايه ظروف ثانيه دول 13 نقطه طبعا احنا مش هنقدر ندخل في ولا نقطه النهارده فان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم بمشيئه الله نبدا في مناقشه هذه النقاط وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته